أعزائي المشاهدين أهلا بكم في برنامج أسئلة عن الإيمان ومعنا في الاستوديو آه، ضيفنا الكريم الفاضل القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم اهلا بيك آه، تكلمنا في الحلقات الماضية آه، عن النبي وما هو الرسول وما م- هي مهمة الرسول وعلاقة الرسول بالله وبصفات الرسول أيضا وجاء أيضا في القرآن أن الرسول هو جاء رحمة للعالمين وأنه آه، جاء عن الرسول أيضا إنك لعلى خلق عظيم وجاء أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ووردتنا أسئلة جديدة تتكلم عن شخصية الرسول أيضا فهل نسترسل في الحديث بخصوص انطباق مواصفات الرسول آه، على النبي محمد بالتحديد
بالتاكيد نعم.
نسترسل وقبل أن نسترسل أيضا نقول نتذكر كلام الشيخ الدكتور عبد المعز عبد الستار الذي يطالب بمحاكمة الكتب الدينية أو السماوية وكلام الدكتورة آه، عائشة عبد الرحمن اللي بتقول ان احنا لا- ما- لازم نكشف كل حاجه نعم ونتكلم بصراحة عن حياة الرسول الخاصة أنا بأعود للمشاهد عشان ربما يكون عندنا مشاهدين جداد جايين يسمعوا ويشوفوا فبدي الخلفية نفسها علشان ما حدش يظن نعم.
ان احنا بنتهجم على دين او بنتهجم على نبي دين لكن احنا بنطرح تساؤلاتنا في حوار نرجو ان يتم من الطرف الاخر ان يظهر حد من الافاضل العلماء في الاسلام يقولوا انتوا فعلا آه، يعني آه، قلتوا كده وكده لكن ايماننا كده و- والاحاديث عندنا كده و- نعم.
والبراهين كده فيعني دي لازم نعملها ولازم نسترسل بالتاكيد في مناقشه هذا الموضوع آه، زي ما حضرتك تفضلت وقرات آه، الايات ان الرسول قدوه حسنه نعم وعلى خلق عظيم نعم فبنطرح تساؤلات لا اكثر ولا اقل تساؤلات لان طالما عندنا فكر وعقل لازم نفكر نعم تساؤل يعني مدى انطباق هذا الخلق العظيم والأسوة الحسنة على بعض التصرفات اللي أنا نفسي عندي علامات استفهام كبيرة قوي على كل واقعة منها نعم
أخد بقى حضرتك زي إيه مثلا زي آه، تعامله مع الناس اللي كانوا بيعارضوه في الأ- في الفكر أو الرأي آه، يعني اللي انا بقول عليه لو واحد عنده خلق عظيم فعلا و- واسوه حسنه يشوف اللي معترض ده رايه ايه ويجاوب عليه بالمنطق ويفهمه والى اخره واذا ما وافقش زي ما كان بيقولوا هو في مكه لكم دينكم ولي دين وما انا الا مبشر ونذير نعم وما علي الا البلاغ لكن التصرفات دي الحقيقه آه، بصراحه كده عملت لي صدمه فأنت تقول فانا عايز اجابه ليها اتفضل فأن تقول أن النبي محمد لم يكن يسالم الناس
انا بحطه سؤال أها يعني هي وقائع انا قريتها أيوه وحطه سؤال انا ما بهاجمش نعم.
انا حطه سؤال عشان نفكر فيه واللي عنده رد يكتب لنا على ال- على العنوان اللي هيتحط على ال- بتاع مش نعم.
كده؟
نعم.
ايه التساؤلات؟ كان في انسانه كبيره حكيمه محترمه في جيلها اسمها ام قرفه الست دي كانت عندها 120 سنه لكن كان من حكماء كانت من حكماء العرب هذه المرأة عبرت عن رأيها معارضا للرسول فما كان منه إلا أنه أرسل لها بعثة بقيادة زيد ابن حارثة وراح هناك أنا بت... مش قادر أتصور مسكوا الست الكبيرة قلبوها رجلها لفوق وراسها لتحت وجابوا جملين قصاد بعض بس جمل وشه كده وجمل وشه كده وقفهم كده وربطوا رجل الست هنا في رقبة الجمل ده والرجل الثانيه ربطوها في الجمل في رقبه الجمل ده وضرب في الجمال تمشي خلف خلاف فالست اتشقت نصين آه منظر بشع جدا
تساؤلي يعني ليه يعني امين رحمه للعالمين لكن انا عايز افهم ايه الرحمه في الحته ديت بس مجرد تساؤل مجرد تساؤل واذا كان في اي اجابه عند اي حد يتفضل ويقول لنا وهكذا ايضا صنع مع اخرين اخريات انت تتصور انه هل هل لديك آه، أمين، هل هذه الحادثه او مذكوره في كتاب معين؟
اه طبعا السيره النبويه في تاريخ السيره النبويه امال ايه آه على الانترنت كتاب المغازي لل- للوقدي و- وغيرهم يعني مذكور نعم.
آه عارف انتقم من كام معارض ليه من 13 معارض له اغتيالا بالسيف اللي منهم كان لسه عريس وبعت له بعثه عشان يهنوه بالاسم ان هو رايحين يهنوه و... وحطوا السيف في كرشه
هل في اسماء او اشخاص شخصيات معينه؟
آه طبعا أها.
أه. عندك مثلا واحد زي كعب ابن الاشرف نعم
ابا عفك اليهودي ابن الاخطل انس ابن زينب النصراني ابا سفيان ابن الحارث الحويرث ابن تفيد عقبه ابن ابي معيط كعب ابن زهير ابن ابي الحقيق راحوا له الراجل خبطوا على الباب بالليل مراته طلعت بتقول لهم في جم قافلين بقها ورفعوا السيف قال لو نطقتي حلقت على رقبتك ودخل على الراجل نايم على السرير جم حاطين السيف كده حط الراجل حط السيف في بطنه وجه رامي نفسه على ايد السيف لحد ما سمع العظم بيطرقع مع السيف طلع السيف من ظهر الراجل وهو نايم حاجات غريبة الشأن يعني بتعمل لي علامة استفهام كبيرة في دماغي الأسود العبسي عبد الله بن مسعد الحارس ابن الصامت عبد الله ابن أبي السرح لولا شفاعة عثمان بن عفان عبد الله بن أبي السرح ده كان عمل إيه؟ كان من الكتبة هو كان من قريش وبعدين آمن بالإسلام فبقى مع الرسول كاتب بيكتب بعدين نزلت آية الخلق فاتبسط قوي اتبسط منها قوي آه، عبد الله بن ابي السرح فقال للرسول ايه تبارك اعظم الخالقين فالرسول قال له هكذا نزلت وكتبها الراجل ساعتها فكر بمخه قال لو انا فعلا قلت الكلام اللي نزل في الوحي انا بقيت نبي ما اذا كنت بقول الكلام الوحي يبقى انا نبي واذا ما كانش فعلا زي ما قال الرسول انها نزلت كده نعم.
يبقى انا بتبع ايه وسكت وخد بعضه ورجع الى قريش الى مكه فلما حصل الفتح فتح مكه آه، ال- النبي قال لهم اذهبوا الى فلان وفلان وفلان هاتوهم ولو تعلقوا بستائر الكعبه اقتلهم اق- اقتلوهم فعثمان آه، تشفع في هذا الرجل وقال له معلش سيبه وسابه وبعد كده اسلم ورجع تاني لكن كان عايز يقتله طيب ليه المعارضين يتقتلوا طب ما نترك لهم فرصه ده انت راجل رحمه انت رحمه للعالمين تساؤلات يعني مجرد تساؤلات انا مش بحتاج هي كلها تساؤلات عارف قد ايه من النساء آه، آه، اغتالهم ايضا أنا مش ارسل عارف.
فاغتالهم آه، ام قرفه اللي شقها نصين عصماء بنت مروان ارسل لها عمير ابن عدي فقتلها فلما رجع وقال له قتلتها قام النبي يقول له ايه نصرت الله ورسوله يا عمير نصر بالاغتيال علامة استفهام برضه أنا مش بعترض أنا بسأل السيدة سارة مولاة عمرو بن هاشم السيدة هند بنت عتبة ابن ربيعة واتنين بنات ابن الأخطل الكلام ده موجود في صحيح مسلم صحيح مسلم وفي السيرة النبوية وفي كتاب المغازي للوقدي موجود على الانترنت واكتر من هذا بقى الشيء اللي انا يعني ما كنتش قادر اتصوره بصراحة دي كلها اغتيالات مهم.
عندما قتل بني قريظة الرجال أخذ النساء والذرية يعني الأولاد مهم.
وصدمت عندما قرأتها في كتاب أخذهم- المغازي أخذهم للوقدي سبايا بتقول يعني.
خدهم سبايا مش كده بس أرسل فباعهم في الشام واستبدل بأثمانهم سلاحا وخيلا الكلام ده في مراجع إسلامية مم.
طب أي إيه؟
مرجع كتاب المغازي للوقدي موجود على الانترنت سيرة نبوية بتعمل له كليك أي موقع السيرة النبوية موقع السيرة.
الإسلام، السيرة إسلام إسلام سيرة نبوية سيرة نبوية على الإنترنت على الانترنت نعم فيعني ازاي بأي يعني الوضع صعب طب فين الرحمة يعني بس ده مجرد تساؤل فين الرحمة أنا مش بطعن في نبي الإسلام لكن أنا بتساءل فين الرحمة اغتيال أي إنسان معارض ليه طبعا المواضيع دي ما بتتناقش ما حدش يقدر يناقشها نعم.
في تعتيم عليها لكن احنا طبعا في دلوقتي في القرن الحادي والعشرين وعلى رأي آه، عيش عبد الرحمن بتقول ان طي الاخبار عن حياه الرسول الخاصه لا تقره امانه البحث لا تقره امانه البحث ولا هو من هدى القران الكريم الذي حرص على ان يسجل منها ما يؤكد بشريه الرسول فلم يعد يحل لدارس مسلم أن يضرب الصفحة عن ذكرها إنني من كل ما تناولت من حياة رسول الله لم أرى في شيء منه قط ما أتحرج من تعريضه لضوء البحث ويبدو هي بتقول إنني من كل ما تناولت من حياة رسول فيبدو إن هي ما تناولتش هذا الموضوع لترى ما فيه لكن إحنا بن- بنحتاج إلى ردود ايوه الانسان له اعداء له معارضين له له اي انسان تاني يقدر يقتل ويغتال لكن احنا بنتكلم على ايه انسان قدوه مهم.
ومثل نعم ونبي صعب
ترى أنا لدي سؤال ماذا يكو يقول الكتاب المقدس عن معاملة الأعداء والآخرين برافو برافو صحيح مقابله جميله نعم آه، اللي قاله السيد المسيح في العظة على الجبل الشهيرة في إنجيل معلمنا متى إصحاح خمسة وستة وسبعة قال أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم احسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم مم.
شيخ مسيح حاجة حلوة فده اتنين من تلاميذ المسيح راحوا بلد فضربوهم للموت وسابوهم يموتوا بعد ما فاقوا رجعوا يقول لك رجعوا فرحين لأنهم حسبوا أهلا أن يهانوا من أجل اسمه
مم.
فالإنسان اللي عايش لرسالة يتألم من أجلها يتعب من أجلها وعشان كده أنا مش قادر أفهم تصرفات آه، نبي الإسلام في هذا المع... هذه المواقف نعم يعني أنا مش عايز أحكم لكن أنا مش قادر أفهم وأعتقد إن في كثيرين مثلي لا يفهمون وإذا واحد راح يسأل يقول له لا تسأل لا تناقش يا علي لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسيئكم فأكاد أسمع تقول إن إذا كان أحد الأشخاص اعتدى علي أقول له الله يباركك هذا تأكيد.
شيء صعب صعب صعب على البعض الطبيعة البشرية نعم.
لكن الإنسان اللي بيعيش مع ربنا وده الفارق اللي أنا بقوله إن المسيحية بتعطي قوة داخلية نعم.
للإنسان لما بيطلب من ربنا بيديله قوة الروح القدس بيديله إمكانية التصرف الصح أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت في قوة بياخدها الإنسان لكن الإنسان الطبيعي ما يقدرش ما يقدرش هيعيش ازاي وهيعمل ايه عشان كده بقول ان هناك شيء مفتقر لازم الناس تتطلع اليه وهو قوة الله في حياة الإنسان نعمة الله في حياة الإنسان نعم ده شيء مهم جدا علشان خاطر الانسان ما ما, ما يعملش الحاجات ديت يعني ده حاجات صعبه قوي اغتيالات و... ودماء وسفك دماء حاجات صعبه خالص م? فانا برجو ان ال... ال... الاخ المشاهد او اي واحد مشاهد يفكر في الحاجات دي ويسال يقرا كتب ما يسي... ما يسيبش نفسه كده من غير ما يعرف يقرا كتب يطلع يتعمق ان لم يعرف يسال مشايخ معلمين علماء عشان خاطر يوصل للحق ايه انا قريت كده كده كده الكلام ده معناه ايه مهم.
لان لازم نحترم العقل هنا نعم مش كده عشان يقدر يوصل الى قرار في حياته هو ماشي في اي اتجاه ماشي في اي ناحيه ماشي في اي حته بس هي المشكله اللي انا بشوفها ان في قضيه جوهريه خفيه وهي ان مشاعر المسلمين عموما يقول لك اه ده غزو صليبي صهيوني اصل الناس دولت عايزين يسقطوا الاسلام ويجوا ياخدوا الدول ياخدوا الدول الاسلاميه وتبقى صليبيه و- وصهيونيه بالتاكيد انا شخصيا لا لي اهداف سياسيه ولا افهم في السياسه ولا لي ولا انا عميل لحد من ال من الهيئات السياسيه انا اخاطب العقل اخاطب العقل فكر يا عزيزي وشوف الطريق اللي انت ماشي فيه شكله ايه من حقك تفكر آه، بكل اسف شديد اللي انا بشوفه ان الغالبيه العظمى من الناس ماشيه اللي مولود مسيحي ماشي مسيحي خلاص اللي مولود يهودي ماشي يهودي وخلاص اللي مولود مسلم ماشي مسلم وخلاص طب وبعدين مش لازم يفكر ويبقى له قرار شخصي نعم
فكر بقى له قرار شخصي فعشان كده عايز اقول القران بيقول انه نبي الرحمه القران بيقول انه قدوه حسنه اسوه حسنه القران بيقول على خلق عظيم التصرفات اللي احنا بنشوفها محتاجه الى اعاده تفكير مهم.
مجرد مع- محاولة فهم عشان الإنسان يتضح ليه الأمور ويشوف التعليم السامية يعني مثلا في أيام موسى كان عين بعين وسن بسن لأن ده كان عصر الناموس قبل ما يجي عصر النعمة فالناموس يعني الشريعة الإنسان طبيعي وبتصرف جسداني لكن مفيش قوة فلما جاء عصر النعمة أعطى للإنسان إمكانية وقدرة أنه يعيش على المستوى الإلهي الفائق والسامي
نعم طيب نرجع تاني لعصر الناموس ونعيش عين بعين وسن بسن ونغتال وننتقم ونعمل ما هي برضه دي عايزه وقفه يعني بعد الانسان ما وصل لدرجه الدكتوراه يدرس اولى ابتدائي تاني يرجع لورا المفروض الانسان بيرتقي بينمو بيخش في حياه نعمه وهكذا نعم فالحقيقه ادي 13 راجل وادي سته قتلوا من السيدات وادي 19 علاوه على السبايا من بني قريظه اللي هم اتخذوا واتباعوا في الشام وجه بثمنهم آه، اسلحه وخيول وقفه دي عايزه وقفه برضه يعني لسه سوق العبيد موجود
مهم.
لسه سوق العبيد موجود يعني ده بيفكرني بقصه برضو آه، من السيره النبويه حديث آه، ذهب آه، محمد الى السوق وشاف واحد اسمه زاهر ان يعرفه فجه من وراه ومسك زاهر بايديه كده كتفه فزاهر بيقول له مين ده مين ده قال له انا الذي اشتري العبيد
من قال ذلك؟
نبي آه.
انا الذي اشتري العبيد ويبيع العبيد طب الاسلام مفروض انه جه عشان خاطر ايه بيقولوا لنا يعني بيها انه جه حرر الناس من العبوديه و- وعمل وادى حريات وكده طب دي تساؤلات يعني احنا يعني المفروض ان الامور توصل الى مستوى من الفهم الدقيق روح الانتقام روح الاغتيال لأن الكتاب بيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان الإنسان لو كان قلبه نظيف بيعيش حياة نظيفة وسليمة إزاي إنسان بيدعو إلى مبادئ سامية إلى تسامح إلى حب إنسان بيمثل الله على الأرض وينتقم لذاته وضع غريب فعلا
فكل ما هنالك احنا بنقول ان رسالة الرسول هي رسالة حب يدعو الناس الى عبادة الله يدعو الناس الى بالأس بالايه بالموعظة الحسنة لكن مش انتقام من المعارضين مش انتقام من المعارضين يعني نرجو ونطلب من الله ان هو يفتح العيون ويدي نعمه اهم حاجه اهم حاجه بصراحه الحياه الدين محتاجه للانسان انه يتغير كليه عن طبيعته القديمه الطبيعه المنتقمه الطبيعه الكارهه الطبيعه ال- اللي عايشه بالغرائز البشريه المختلفه المفروض ان الانسان يتغير الكتاب عندنا يقول ايه تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم اذهانكم وان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقه خليقه جديده جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا قد صار جديدا نعم.
فدي عملية تجديد من الداخل عملية تغيير من الداخل بصراحة ما بنقدرش نشوف حاجة بالشكل ده في الإسلام الإسلام ما بيساعدش الإنسان إن هو يتغير حتى ما بيقولوش اتغير لكن بيديله شوية أوامر ونواهي بس الطبيعة من جوه ما تقدرش
إذا الإيمان الحقيقي هو أن يتغير الإنسان من الداخل عن الطبيعة البشرية القديمة اللي هي طبيعة الشر والخطية وأن يرتئي إلى علاقة حميمة مع الخالق مع الله كيما ي- يحيا حياة الطهارة والقداسة
ده تمام نعم آه، التاريخ تاريخ القديسين بيحمل لنا قصة جميلة جدا عن قديس كان آه، أستاذ في الجامعة في تورينو اسمه أغسطينوس أغسطينوس هذا كان عايش حياة بذخ و... ومنحلة لكن أمه كانت ست كويسة بتصلي من أجله قعدت تصلي من أجله عشرين سنة وبعدين تلامذته قالوا له في اسقف بيوعظ بعظ بليغ قوي هو كان استاذ بيان وبلاغه فراح عشان ينتقده لكن وهو هناك ماسك الورقه والقلم عشان يعمل نقد للخطاب البلاغي ده عبل ما خلصت الوعظه ما كتبش ولا كلمه ليه عجبه الكلام عايز يتوب بس كان دايما يقول ايه ليس الان يا رب عايز اتوب واسلم لك قلبي بس مش دلوقتي وفي يوم من الايام تعب جدا فطلع هو وصديق ليه الى حديقه نعم وقعدوا وبعدين سمع صوت زي جوقه ملائكيه بتقول له خذ واقرا فجاله الهاتف انه ياخد الكتاب المقدس ويقرا فيه نعم ففتح الكتاب المقدس على رمية 13 إنها ساعة الآن لنستيقظ من النوم مم.
قد تناهى النهار وتقارب الليل فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور ركع في نفس المكان وقال له يا رب أنا عشت حياتي وحشة جدا فأنا عايز أعيش حياة جديدة فغيرني واديني قلب جديد وطبيعة جديدة ولما اتغير روح البيت فإحدى عشيقاته جو- جوله فحاولت تدخل قال لها أغسطينوس اللي تعرفيه مات ولكن الآن أغسطينوس جديد يعيش لله بقلب جديد وطبيعة جديدة تبغض الخطية مم.
قديس فإذا في لمسة تغيير نعم حبيبي.
شكرا لقد أدركنا الوقت ولنا لقاء في حلقة أخرى إن شاء الله آمين أعزائي المشاهدين الله يقول عن الإنسان آه، أن الإنسان هو آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد أي مجد الله لأن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات من الخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله عطية الله ومشيئة الله أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون إن كنت تبحث عن الحق أرفع قلبك معي الله وأطلب من الله أن يظهر لك الحق لأنه هو الحق بعينه ويسوع أيضا المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة من يأتي إلي لا أخرجه خارجا شكرا لكم أعزائي المشاهدين يسعدنا أن نرسل لكم نسخة مجانية من كتاب مقدس إذا كان لديكم أي أسئلة أو تر- ترغبون الحصول على نسخة من الكتاب المقدس فنرسلها لكم آه، اكتبوا لنا على العناوين المذكورة على شاشة على الشاشة الصغيرة أمامكم شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى نترككم في رعاية الله وشكرا